ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد فايه رأيكم يا جماعة في مفهوم الاستمتاع في هذه الايام الاستمتاع لما شاب يقول لك انا عايز استمتع بحياتي تفهم ايه من هذه الكلمة قرأت حديث في غاية العجب في صحيح ابن ماجه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع ان عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو كان من عباد الصحابة كان من اشهر عباد الصحابة سمع ان هو جمع القرآن كله وصلى به او وقرأ به في ليلة واحدة فرسول سمع سيدنا عبد الله ثم قال له سمعت انك قرأت القرآن كله في ليلة واحدة واني اخاف ان يطول بك الزمان فتمل انا خايف انك انت كل يوم تقرا مره كل يوم مره كل يوم مره مع مرور السنين تبدا تفطر او تبدا تمل فقال له عبد الله يا رسول الله دعني استمتع بقوتي وبشبابي فقال له رسول الله اختمه او اتمه في شهر فقال يا رسول الله دعني استمتع بقوتي وشبابي فقال اتمه في عشر فقال يا رسول الله دعني استمتع بقوتي وشبابي فقال اتمه في سبع فقال يا رسول الله دعني استمتع بقوتي وشبابي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص اقل من سبع خلاص لم يجز لعبد الله بن الع... عبد الله بن عمرو بن العاص اقل ان يختم القرآن في اقل من سبع ليالي في صحيح ابن ماجه المقصد يا جماعة كلمة دعني استمتع بشبابي انا عايز اتمتع بشبابي شايفين الكلمة يعني الوقت واحنا بنبتدئ في سلسلة العبادات باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لكم احنا عايزين نستمتع بشبابنا سيدنا عبد الله كان عايز يوصل الليل بالنهار في العبادة وفي الصلاة وفي الصوم وفي القيام عشان يتمتع فاحنا عايزين نتمتع عايزين نتمتع واحنا لسه شباب بطاعة الله سبحانه وتعالى الشاب دلوقتي تلاقيه رايح الجيم جاي من الجيم رايح الجيم جاي من الجيم ليه بينمي عضلات جسمه ممكن تلاقي شاب قاعد معنا الوقت بيروح الجيم كل يوم وعضلات جسمه اقوى ما يمكن ولكن عضلات قلبه للاسف عندها كساح فاحنا عايزين نغذي عضلات قلوبنا زي ما بنغذي عضلات جسمنا عايزين نروح كل يوم جيم يا جماعة بس جيم ايماني جيم ينمو فيه عضلات قلوبنا جيم نغذي فيه قلوبنا بالايمان عارفين النهر النهر منظره جميل جدا وانت بتبص عليه لما المية بتجف ويظهر قاع النهر بتفاجئ ايه ده النطوقات بتاعت الطين والرواسب والحاجات اللي مش نظيفة كل ده في قاع النهر الجميل ده بس لما المية راحت ظهرت اهو كذلك قلبي وقلبك احنا قلوبنا مليانة رواسب قاع قلوبنا مليان حاجات وحشة جدا يا جماعة والله مليان شهوات ومليان شبهات ومليان ومليان لما الايمان بيجي وبيفيض بيغطي كل ده وبيجمل كل ده وبيخفي كل ده عايزين الايمان يجي عشان يجمل قلوبنا ولكن لو اسلوب الايمان انخفض بدا قاع قلوبنا يظهر هتبدا تظهر العورات اللي احنا مش عايزينها تظهر ابدا فيا جماعه انا عايز اسالكم سؤال دلوقتي يعني يعني عايز اقول لكم مين فيكم جاب اخره في طريق ربنا مين فيكم ده اخره في طريق ربنا مين فيكم اللي هو بيعمله الوقت ده اخر حاجه عنده مش جاب اخر طريق ربنا جاب اخره هو ده اخرك ده اعلى حاجه عندك في الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى انت مستواك في الدين الوقت يتناسب مع عمرك في الالتزام ده في ناس يا جماعة دخلت الدين ودخلت الالتزام معانا او بعض مننا وسبقانا الوقت وسبقانا في الدعوة وسبقانا في العبادة وسبقانا في القيام فهو ده المستوى بتاعك هو ده سيدنا سعد بن معاذ اسلم وعنده 31 سنة ومات واستشهد وعنده 37 سنة ست سنين ست سنين سير الى الله سبحانه وتعالى فيهم لما مات اهتز عرش الله سبحانه وتعالى اهتز عرش الرحمن في ست سنين حقق هذا الانجاز طب انت لو فضلت ماشي في الطريق الى الله بالمعدل اللي انت ماشي بيه دلوقتي بعد ست سنين هتوصل لهذا الانجاز ولا هتوصل لايه ولا هتفضل واقف مكانك ولا انت جهدك في الدين بالعافية بيعادل اثر الشهوات والفتن اللي احنا عايشين في المجتمع وسطها يا دوبك ده بيعادل ده بحيث انك في الاخر بتلاقي نفسك واقف مكانك ده انا ببذل مجهود بس يا دوبك بيعادل الشهوات اللي جايه عليا فعايزين يا جماعه نفكر في الموضوع ده احنا يا جماعه واقفين قاعدين وفي ناس مشمرين ومنطلقين في الطريق الى الله عاملين زي واحد راكب عربيه سيات على الطريق السريع فجاه يقوم يلاقي عربيه مرسيدس جايه على يمينه كده يعني هي هي طلقه ما شافهاش اصلا حاجه طلقه كده كده متعديه بعد كده عربيه بي ام مثلا ولا حاجه طلقه من الناحيه الثانيه معديه هو واقف هو مش عارف يعمل ايه ده هو حتى مش عارف ينقل ولا فاحنا يا جماعه عايزين نبقى متقدمين عايزين ما حدش يسبقنا ابدا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يعني الواحد في درس الليله بالذات كان متردد في درس الليل يا جماعه كان متردد يعني يعني موضوع قيام الليل نتكلم عن قيام الليل أك- انا اتكلم عن قيام الليل ازاي ولكن للاسف الشديد لازم اتكلم عن قيام الليل انا محتاج اسمع عنه وانتم محتاجين تسمعوا عنه ولكن ل... والله يا جماعه يعني يعني ليس الكلام عن قيام الليل معناه ان الواحد يعني الواحد يمكن من اشد الدروس اللي كانت ثقيله على قلبه وهو بيحضرها وبيحس بتانيب ضميره وهو بيحضر الدرس ده لان للاسف الشديد احنا كلنا في الهم شرق وغريق فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا طول القيام وان يرزقنا طول القنوت وان يحبب الينا قيام الليل اللهم امين اللهم امين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية احدكم من ورا وشه كده يعقد الشيطان على قافية احدكم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فاذا قام احدكم من نومه فذكر الله انحلت عقدة فاذا توضأ انحلت الثانية فاذا قام وصلى انحلت الثالثة فاصبح نشيط طيب النفس والا اصبح كسلان خبيث النفس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان طب والشيطان بيعقد ليه ما حد سأل نفسه لان الشيطان لما بتيجي تنام بالليل مش عايزك تصحى لقيام الليل الشيطان عارف ان مصيبة عظمى في حياته لو انت استيقظت لقيام الليل خلاص هيبقى في علاقة خاصة بينك وبين الله ما يقدرش يستحمل بعد كده ان هو يوسوس ليك فيعقد الشيطان ثلاث عقد ثلاثة عشان يعني انت عارف لما تربط حاجة ده احنا بنربط الربطة عقدة واحدة اي علبة ولا اي حاجة بنقفلها بعقدة ثلاث عقد يعني عايز يضمن انك مش هتصحى عايز يضمن انك انت هتفضل في التثبيط اللي هو عامله لك ثلاث عقد كلمة عقد دي في بعض العلماء ربط ما بينه وما بين قول الله ومن شر النفاثات في العقد السحرة كأن الشيطان بيعمل لك سحر تثبيط عشان تنام عشان ما تصحى السحر اي أيوة والله يا جماعة طب والسحر ده هو ايه يضرب على كل عقبة لما بتيجي تقعد على حاجة وعايز تشد قوي تقوم شدد العقدة قوي في الاخر فهو بيشد كل عقدة قوي في الاخر يضرب على كل عقدة ايه عليك ليل طويل فارقد تلاقي الواحد مننا يصحى كده يبص في الساعة ياه الساعة 3 ونص ده لسه نص ساعة على الفجر يا عم نام لك كمان ربع ساعة ولا حاجة وبعد كده اصحى قوم الليل يصحى اه يا جماعة ما هو هو كده لانه وقع تحت تأثير الشيطان طب ايه اللي يفك هذا الاثر ايه اللي يفك هذا التثبيط اذا استيقظ ذكر الله يبقى ذكر الله بعد كده الوضوء بعد كده الصلاة الثلاث حاجات دول بيفكوا سحر الشيطان في النوم فان فعلت هذا اصبحت نشيط طيب النفس نشيط يعني ايه يعني ايه نشيط يعني ما الناس اللي ما بيصليش خالص بيصحى نشيط لا ده نشيط في الدنيا انت تصحى نشيط في الدين تصحى نشيط في طاعة الله تصحى اي طاعة قادر انك تعملها مش اول ما تشوف فيلم اجنبي جاي بالليل تحن الايام زمان ولا تسمع لا لا لا لا الكلام ده معكش خلاص طيب النفس ما بتفكرش في الشهوات ما بتفكرش في الوساوس والا لو ما عملش كده اصبح خبيث النفس يصحى بقى يفكر في الشهوات والوساوس ويجي في دماغه التفكير في المعاصي بتاعت زمان و و كسلان ما هوش قادر يعمل حاجة تخيلوا يا جماعة تخيلوا ان قيام الليل الشيطان بيبذل كل المجهود ده عليك عشان انت لا تقوم الليل مضى عهد النوم يا خديجة الرسول قالها من الاول من اولها الرسول عليه السلام ادركها تمام الادراك وانا بقولها لكم الوقت لازم تبقى شعارنا اللي عايز يطلع اللي عايز يتربى اللي عايز يوصل اللي عايز ينضف من جوه اللي عايز يرتقي اللي عايز يطهر قلبه لازم يبقى شعاره مضى عهد النوم خلاص طب قيام الليل صعب ولا سهل قيام الليل لو عشان ربنا صعب انما احنا ياما قمنا الليل ياما قمنا الليل بالمذاكرة ياما قمنا الليل في التليفون ياما قمنا الليل قدام التلفزيونات والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات الاحياء منهم والاموات ياما قمنا الليل على الرصيف ياما قمنا الليل على الشواطئ بتاعت البلجات ياما قمنا الليل يا جماعة والله ياما طبقنا ليالي ورا ليالي في المذاكرة ايام الامتحانات انما عشان ربنا قوم الليل لا يبقى عشان ربنا هي دي المشكلة ان قلبك ما فيهوش نفس حبك للدنيا فلما كان الموضوع شيء الدنيا اقوم اه اقوم الليل واقوم النهار واوصل الليل بالنهار انما عشان ربنا صعب يا جماعة الفرق بين اللي بيقوم الليل وبيقومش الليل زي بالظبط الفرق بين واحد راكب عربية وواحد راكب صاروخ مهما شديت وانت راكب عربية عمرك ما تلحقه مهما شديت في الطريق الى الله وانت ما بتقومش الليل مش هتلحق القوامين ابدا فاحنا عايزين نقول ان لو الواحد دلوقتي يعني انت بيتك بيقطع فيه المية كتير بتروح وتيجي وتروح وتيجي فقطعت يومين ثلاثة وفجأة جت انت هتموت بالعطش هتقوم فاتح الحنفية شارب وقافل الحنفية تاني لا طبعا ولا تقعد تخزن ميه هتقعد تخزن ميه انت عارف انها تقطع اهو كذلك بالظبط الوقت احنا الوقت مجيتنا المسجد دي الميه جت يا جماعه الامام جه ربنا فتحها على قلوبنا الحمد لله وجينا هنا نستثمر الفرصه بقى قبل ما الميه تقطع تاني قبل ما الفطور يجي تاني قبل ما الواحد يبدا يتشغل تاني عايزين نستثمر الفرصه ونبدا نحصل الايمان فهنبدا نحصل الايمان باذن الله سبحانه وتعالى الليله من خلال قيام الليل قيام الليل بعمليه تجاريه كده كان ليا يعني اعرف واحد يعني كان واحد كان يعني زميلنا في دفعة فكان بيتاجر في الشقق والعقارات فبيقول انا خسرت النهاردة 5000 جنيه ليه يا ابني انا الشقة بعتها ب 140000 وانت شاريها بكام 100000 طب ما انت كسبان 40000 قال لا ده انا كان ممكن ابيعها ب 145 فالتاجر بيحسب ان الخسارة مش بس الحاجات اللي خسرها لا المكسب اللي كان ممكن يجي وما كسبوش مفيش قيام دي تساوي ايه في الحساب بالمعادلة التجارية دي مفيش قيام تساوي ايه مفيش قيام تساوي سبع حاجات رقم واحد مفيش حب مفيش حب والله مهما زعمت انك بتحب الله كذب ده كلمة لأحد السلف يقول ان الله سبحانه وتعالى يقول كذب كذب يا جماعة من ادعى محبتي فاذا جن الليل نام عني ده انت لو في واحد بتحبه قوي حد بتحبه اي مكان بقى واحد ولا غير واحد حد بتحبه جدا وجه عرفت انه بيزور الجيران اللي ساكنين قصاد شقتك بالليل والله العظيم ما هيجيلك نوم لو حد فعلا قلبك مشغوف بيه وفعلا قلبك هائم في حبه وعرفت ان هو جه يزور الجيران والله ما تنام طب ما بالكم يا جماعه حبيب قلبك وقرة عينك ومجد فؤادك الله الله تنزل من السماء السبع تنزلا يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى الله تنزل للسماء الدنيا يعني بقى اقرب ما يكون منك القرب ده انت ما حسيتوش المفروض يا جماعة ان قلبك ما تعرفش تنام اصلا تنام ازاي ده حبيب حبيب قلبك الله بقى اقرب ما يكون منك ازاي تنام وازاي يجي لك نوم عايز تقول انك بتحب ربنا وربنا لما بي بي سبحانه وتعالى يتنزل لسماء الدنيا ما بتقومش ليه ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش اصدق ان في حب والواحد ما بيقومش هذا الليل عشان كده ربنا بيقول والذين يبيتون لربهم ما قالش والذين يبيتون سجدا وقياما ما قالش والذين يبيتون لله لله لربهم رب ده كلمة حب كلمة ود كلمة قرب الذين يبيتون لربهم فيها حب لله سبحانه وتعالى يعني انا بصلي للي انا بحبه لربنا سبحانه وتعالى واقف 3 4 ساعات اناجي اللي انا بحبه فما فيش حب طب وايه تاني مفيش شكر يعني ايه مفيش شكر يا اخي قوم قول له شكرا يا اخي شكرا يعني ايه شكرا يا اخي قول شكرا على انه هداك على انه هداني على انه دخلني الجامع يا رب ليك الحمد على انك طلعتني مسلم يا رب ليك الحمد على ان انا كنت فين وبقيت فين يا رب ليك الحمد على ان انا يوم ما كنت اقع في الذنب الفلاني بعت لي حد يذكرني يا رب ليك الحمد على ان انا يوم ما وقعت في ذنب وكنت هضيع وهنتكس ابتلتني ابتلاء لففني حوالين نفسي عرفت انك عزيز ورجعت تاني رجعت تاني على وشي وتبت اليك يا رب يا رب ليك الحمد على انك دخلتني بيتك وقعدتني في بيتك وفتحت لي بابك ورزقتني الصحبة اشكره يا اخي ده الواحد لما واحد من اهل الدنيا بيعمل له معروف ولا خدمة وما يقولوش شكرا يقولوا عليه قليل الذوق فتخيل الف نعمة ونعمة بتتنزل عليك يوميا من الله وانت ما بتقولش لربنا يعني يا اخي كلمة شكرا حتى طب كلمة شكرا دي امتى بالليل في قيام الليل فما فيش شكر معقولة ما فيش شكر ما فيش قيام تساوي ايه تاني ما فيش تعظيم يعني ايه ما فيش تعظيم هي السنة كام يوم يا جماعة 360 يوم مثلا يعني الله بيتنزل كل ليلة يعني السنة اللي فاتت دي الله تنزل 360 مرة يعني في ناس هنا ملتزمة مثلا من رمضان اللي فات ولا من قبله بشهر ولا شهرين ولا مثلا يعني ملتزمة بقالها 300 يوم من يوم ما انت التزمت لغاية الوقت الله تنزل 300 مرة قمت لربنا كام مرة منهم كام مرة ال 360 يوم اللي فاتوا كل واحد مننا قام ربنا كام مرة يا جماعة بقى ده تعظيم بقى ده تعظيم لله لما تقول ده انا قمت لربنا ثلاث اربع مرات بالله عليك يا اخي اقف بينك وبين نفسك كده وفكر فيها ينفع كده يا جماعه يبقى ده في قلبه تعظيم لله مفيش قيام تساوي مفيش ثقه اه مفيش ثقه طبعا المثل اللي, اللي كنا بنقوله لو انا قلت لك ان هستناك على نص شارع الثانويه ولو جيت لي الساعه 3 ونص بالليل هديك 10 كيلو لحمه لو انت نمت 3 وربع هتصحى 3 ونص الا 5 عشان تجيلي مصدقني الله بيقول لك هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه يا اخي قوم اسال لا انت مش مصدق مش مصدق امال ايه اقنعني اي اقناع ان ليها اي حاجة غير ضعف يقين ضعف يقين على اوامر الله وعلى توجيهات الله سبحانه وتعالى مفيش ثقة ده الدين كله ثقة الدين كله قائم على كلمة الثقة في الله سبحانه وتعالى مفيش قيام معلش يا جماعة احنا من الاول كنا عايزين نشترط ان مفيش زعل صح ولا لا مفيش قيام يبقى مفيش شرف ما هو قيام الليل شرف المؤمن مفيش شرف انا الوقت لو واحد واحد دكتور بس طبيب وواحد تاني دكتور في الجامعة وواحد تالت عميد كلية طب التلاتة اطباء اهو ولكن واحد زاد ان هو دكتور في الجامعة وواحد زاد على الاتنين ان هو عميد كلية طب وقفوا في حملة من الحملات فالظابط بيقول لي يعني يا حضرتك بتشتغل ايه بتشتغل ايه بتشتغل ايه الاولاني هيقول طبيب التاني هيقول طبيب لا هيقول دكتور في الجامعة ليه لانها الاعلى التالت هيقول دكتور في الجامعة لا يمكن هيقول عميد كل ليه لان كل واحد بيفتخر باعلى حاجة بيعظمها انت اعلى حاجة عندك ايه ايه شرفك ايه الحاجة اللي انت بتتشرف انك تتعرف بيها على الناس والناس يتعرفوا بيها عليك شرفنا ديننا يا جماعة شرفنا هو ديننا ايه انت شرفك اهو شرفنا جميعا رجال ونساء شباب وبنات شرفنا هو قيام الليل فاللي مفيش قيام يساوي مفيش شرف مفيش قيام يساوي مفيش تربية مفيش ارتقاء مفيش تقدم اول عبادة فرضت على الصحابة قيام الليل قال لك ده قبل الصلاة ده قبل الحج ده قبل الزكاة ده قبل الاحكام والتكاليف قيام الليل يبقى لابد بقى ان مادام دي في الاول يبقى خلاص لن يصلح اخر الامة الا بما صلح به اولها واولها لم ينصلح الا بقيام الليل طب يا رب ما كنت تفرض الصوم سنة طب يا رب ما كنت تفرض الصدقة سنة طب يا رب ما كنت تفرض الحج سنة اشمعنى الصلاة قيام الليل هي اللي تتفرض سنة لابد ان لها تأثير تربوي عالي قوي يا جماعة 13 سنة هم في مكة و10 سنين في المدينة ال 13 سنة اللي في مكة الرسول قضاهم في مرحلة التمكين في النفس ان يطلع رجالة والعشر سنين في المدينة في مرحلة التمكين في الارض ان تترفع راية دين الله سبحانه وتعالى 13 سنة في التمكين في النفس يبقى التمكين في النفس ده هو الاهم هو الاعلى وكان اول التمكين في النفس هو قيام الليل مفيش قيام يساوي مفيش احساس ياه مفيش احساس لا ده الكلام بقى كده هيبدا يزعق والله كده يا جماعه مفيش احساس انا بقولها لنفسي ما بقول قبل ما بقولها لاي حد مفيش قيمه مفيش احساس يعني يا ما تأثرتش بنداء الملك من فوق سبع سماوات وهو بيقول لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك ده الكلام ده للنبي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما تأثرتش بنداء الملك من فوق سبع سماوات وهو بيقول لك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما تأثرتش بنداء الملك من فوق سبع سماوات وهو بيقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ما تأثرتش بنداء الملك من فوق سبع سماوات وهو بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ما تأثرتش بنداء الملك من فوق سبع سماوات وهو بيقول لك امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اللي عنده مخ بيفكر فيه اللي عنده مخ بيستعمله هو ده اللي يعرف يتذكر ويعرف قيمة هذه العبادة يعني مفيش قيام يساوي ان انا لو ما عنديش قيام يبقى انا ما عنديش حب لله ما عنديش تعظيم لله ما عنديش شكر لله ما عنديش ثقه في الله ما عنديش شرف افتخر بيه وما القى الله ما عنديش احساس ايماني حقيقي ما عنديش تربيه وتقدم في طريق الله ده كده المعادله صعبه قوي هي كده يا جماعه يا ايها المزمل قم خد الكلمه دي عليك اصحى يا نايم اصحى يا اللي نايم ومتغطي انت نايم ليه قوم قوم دي مش يعني اقف على رجليك قوم يعني قم قوما لله قم انا لا يمكن اتسبق ابدا الوضع ده لا يمكن اسكت عليه ابدا مش هسكت على نفسي يا ايها المزمل قم انا عايز يعني حد من الشباب يجيب الكلمه دي كده يا ايها المزمل قم بس ويكتبها في ورقه كده ويحطها في وشه على الحيط وكل ما يجي يقوم بالليل يبص فيها كده يقوم قايم على طول يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا يعني معظم الليل في الصلاه نصفه او انقص منه ايه قليله او زد عليه قليله لا او زد عليه بس يبقى لما ربنا قال انقص قال انقص قليلا اوعى تزود كتير يعني اوعى تنقص كتير انما لما قال زد ما قالش زد قليلا زد زي ما انت عايز تزود زود على قد ما تقدر تزود زود او زد عليه ورتل القران ترتيلا ليه يا رب انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الدين قول ثقيل يا جماعه الدين قول ثقيل لما يجي الدين في الايام ده يقول لك ما تبصش قول ثقيل لما يجي الدين في الايام ده يقول لك اوعى تبعد ابعد عن مواطن الفتنه في المصايف والبلاغات قول ثقيل لما يجي الفتنه يقول لك خالف قلبك حتى لو مال شهوة حرام لحب واحدة او مال قلبك لحب واحدة يبقى قول ثقيل تكاليف الدين واحكام الدين وتوجيهات الدين لو بتتعارض مع شهواتنا بتبقى قول ثقيل طب انت هتجيب منين العدة انك انت تسمع كلام الله لما انت تستعين بهذا على قيام الليل على قيام الليل بين يدي الله ان سنلقي عليك قولا ثقيلا امن هو قانت اناء الليل سا... اناء طول الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره مرعوب ويرجو رحمة ربه شوف الكلمة العجيبة جدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كان متوقع مش كده قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون لا لا لا, لا ده علم ده الانسان اللي بيقف بين يدين ربنا ده عالم ده قلبه مليان بحقائق الايمان وهو ده العلم الحقيقي هو ده العلم عشان كده ربنا قال للرسول ومن الليل فتهجد به وقال لنا من وراه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود يعني الناس تثني عليه الناس ايه ده الناس بتبقى في ارض المحشر ده الناس بتبقى في الاهوال يعني معنى كده ان التكريم اللي ربنا هيكرمه لك على قيام الليل هيوصل لدرجة ان الناس وهي وسط الاهوال هتنبهر باللي انت فيه وممكن تنشغل عما هي فيه بما انت فيه من شدة النعيم اللي انت فيه الناس هتنبهر بمقامك يوم القيامة طب تضيع ده ليه طب ايه اللي يستاهل انك انت تضيعه يبقى قيام الليل لازم عشان تستعين عليه لازم تفتكر حاجات افتكر يا اخي افتكر الرجالة افتكر الرجالة اللي كانوا بيقوموا الليل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك لو الايه دي نزلت لنا دلوقتي ان ربك يعلم انك تنام طول الليل ونصف النهار وثلثه ايوه الشاب ينام طول الليل وبعد كده ان صحى صلى الصبح ولا الفجر وبعد كده يكمل للظهر وبعد الظهر مفيش مانع قبل العصر بساعتين يريح كده عشان ايه يفوق كده وهو بيتغدى بعد العصر وبعد ما يتغدى بعد العصر يريح ساعه يا اخي ده لسه متغدي يا اخي عشان يعرف اما يجي ينام بالليل بقى ينام وهو فايق بقى ما ي... ما, ي... ما يتعبش في النوم كده و... آه ده ده احوالنا الوقت احوالنا نضحك والله يا جماعه ف عايزين نفتكر الرجالة الرجالة اللي كانوا بيقوموا الليل الرجالة اللي كان فعلا بيصفوا اقدامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تيجي تتأمل في حاله في قيام الليل تعجب جدا الرسول كان عنده حرص غير الرسول يا جماعة كان بيخرج في نص الليل يلف على بيوت الصحابة يشوف مين اللي بيصلي ومين اللي ما بيصليش ويجي تاني يوم يقول لابو بكر يا ابا بكر ارفع صوتك في القيام ويا عمر اخفض طب عرفت منين يا رسول الله بيلف على بيوتهم يا ابا يا ابو موسى الاشعري لو رأيتني وانا استمع اليك البارحة في قيام الليل طب يا رسول الله تستمع ليه زي بيلف على الصحابة يطمن على اهم حاجة في حياة الرسول كانت قيام الليل عند الصحابة ويخرج من البيت وفي نص الليل يفوت على سيدنا علي بن ابي طالب وفاطمة يصحيهم ولما سيدنا علي يعني يرفض انه يستيقظ يمشي رسول الله وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا وياخد صحاب سيدنا انس وهو لسه صغير ياخده وراه في قيام الليل ويصلي بيه بالسبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء سبحان رب بيعلمهم ويبعت ناس لصواحب الحجرات زوجاته يصحوهم يقول لهم ايقظوا صواحب الحجرات صحوهم كم انزل الليلة من الفتوب كم انزل كم فتح الليلة من الخزائن وكم انزل الليلة من الفتن بيصح زوجاته والسيدة عائشة لما يسألوها ما اعجب ما رأيته من رسول الله تقول ان امره كان كله عجبا اعجب ما رأيته ما تحكيش عن صلاة ولا عن صوم ولا عن تحكي عن قيام ليل تقول جاءني مرة كانت ليلتها فلم فقال لي يا عائشة ذريني اتعبد لربي سيبيني انا عايز اصلي فقلت يا رسول الله اني احب قربك واحب ما يسرك اللي بيفرح الرسول قيام الليل يا جماعه اللي بيبهجه قيام الليل انت اللي بيبهجك ايه انت وانت بتقوم الليل بتحس انك مخنوق كده و... يا والدنيا حر وامتى ولا بتحس انك انت في دنيا تانية القيام الليل ده مناجي قيام الليل ده يعني يعني يا جماعه اقول لكم قيام الليل ده مالوش يعني مش زي الصلاه بتاعت النهار قيام الليل ده انت لوحدك مع الله في خلوة تامة مع الله سبحانه وتعالى انت لوحدك مع حبيب قلبك مع موجة فؤادك مع نور يا سبحان ربي يا جماعة شوف انت بتحب ربنا قد ايه انت لوحدك مع الله كله من اوله لاخره مناجاة في مناجاة فقيام الليل ده انس انس بس الانسان اللي عنده مشاعر ايمانية فعلا بيحب بيها الله سبحانه وتعالى ذريني اتعبد لربي فقام رسول الله يصلي فظل يبكي ال ال ال الدموع بدأت تبل لحيته ظل يبكي بدأت تبل حجره هدومه اتبلت ظل يبكي بلت الارض عليه الصلاة والسلام في رواية ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم قام فبكى فضل يبكي من اول ما بدأ يصلي لغاية الفجر اما سيدنا بلال جه عشان يعلنوا باذان الفجر فقال له بلال اتبكي يا رسول الله انت بتبكي يا رسول الله فقال له لقد انزلت علي الليلة ايات ويل لمن قرأ لمن سمعهن ولم يتدبر فيهم عارفين الايات دي يا جماعة اخر آل عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار خواتيم آل عمران المقصد ان الرسول عليه السلام شايفين اهتمام بالقيامة شايفين يا جماعة الرسول كان ت- ويمسك عبد الله بن ابن عمرو بن العاص يقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ويمسك عبد الله بن عمر يقول له يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل يا سلام لو انت بتصلي قيام ليل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يا جماعه بيوصل لدرجه انه يروح بين قدميه في القيام يعني رجليه تورم يفضل واقف شويه على رجله اليمين يريح يريح شويه على رجله الشمال من طول القيام لو فاتوا القيام بالليل يقضوا النهار لو بيجاهد ما يقطعش القيام لو مريض ما يقطعش القيام لو مسافر ما يقطعش القيام عليه الصلاه والسلام شايفين اهتمام رسول الله بالقيام عشان كده طلع الصحابة كده يا جماعة عارفين عباد بن بشر لما الرسول وقفه على غزوة من الغزوات يحرس هذه الغزوة والمسلمين نايمين وجه رجل من المشركين عايز يقتل حد من المسلمين سيدنا عباد بن بشر واقف يصلي واقف يصلي ضربه بسهم جه في جسده واصابه ما رضاش يقطع الصلاة نزع السهم وكمل ضربه بسهم تاني ما رضاش ينزع ما رضاش يقطع الصلاة نزع السهم وكمل ضربه بسهم تالت لغاية ما سيدنا عباد بن بشر قال لقد اثبت يعني انا خلاص انا ما عادش اقدر اتحرك من مكاني فايقظ يعني رجل اخر في الجيش عشان يقوم مكانه عشان يعني خلاص هيموت ومش راضي يقطعها ويقول لولا اني على ثغر من ثغور المسلمين لما قطعت الصلاة قبل ان ينقطع نفسي شايفين يا جماعة حب قيام الليل وشايفين حب الوقوف بين يدي الله مين اللي عندنا كده ده انت حتة ناموسة صغنطوطة قد كده وت- تطيرك من الأوضة خالص ولا حتة دبانة ولا حتة ايوه يا جماعة ده ده سهام سهام هيتقتل وما يم... المقام في وقوفه بين ايدين ربنا اغلى عنده من اي حاجة وبيصرفه عن اي حاجة سيدنا انس كان له زوجة وبنت يقوم تلت الليل مراته تصحى بعده التلت التاني بنته تصحى تكمل لغاية الفجر البيت كله من اول الليل لاخره بيقوم لما زوجته ماتت بقى هو نص الليل وبنته نص الليل لما مات رضي الله عنه ابنته بقت بتصلي من العشاء الى الفجر عشان القيام ما ينقطعش في البيت لحظة طول الليل فاحنا احد السلف كان بيقول كلمة غريبة جدا بيقول لقد كبر عظمي وضعفت ووهنت ولا استطيع اذا قمت الى قيام الليل الا ان اصلي بالبقرة وآل عمران 76 صفحة بس يا جماعة 76 صفحة هي دي ضعف يعني يعني يعني اقول ايه بس يعني كل واحد المفروض يغ- يعني يغطي وشه كده شوية يبدأ يبكي على نفسه ضعف فخلاص يعني احنا مش عايزين نفتكر الرجالة احنا عايزين نفتكر ال- ال- النساء يا رجالة عايزين نفتكر النساء عايزين نفتكر احوال النساء في القيام يعني كانت في جارية عند حسن عند حسن بن صالح ابن حيي احد السلف فبعها فذهبت الى القوم اللي اللي بعت لهم فلما جاء الليل قالت لهم الصلاة الصلاة فقالوا اوى طلع الفجر فقالت اوى لا تصلون الا المكتوبة قالوا نعم لا نصلي الا المكتوبة رجعت له قالت له يا سيدي لقد بعتني الى قوم سوء شايف الكلمة قوم سوء عشان ما بيصلوش قيام ليل ردني ما اقدرش استحمل ان انا اعيش مع ناس ما بيصليش قيام ليل اهو انت لو قلبك نظيف ما تقدرش تصاحب ناس ما بيصلوش قيام ليل اي أيوة والله ايوه اصل ما بيصليش قيام ليل ده وشه ما فيهوش نور يا جماعه وشه هيجي فيه نور من ايه ما تقدرش تصاحب واحد ما بيقومش الليل ما تقدرش وصحبتك لقوامين الليل دي اكتر حاجه بتقربك من الله سبحانه وتعالى فبتقول له ردني فردها خلاص يعني كان في احدى نساء السلف اسمها معاذه العدويه معاذه العدويه دي زوجها اسمه صله صلى ده من مشاهير السلف يوم ما جه يتزوجها فابن اخوه عمل فيه خدمه وداه حمام الحمام ده زمان عامل زي الساونا الوقت كده يدخل فيه العريس يتوضب وياخد حمام سخن و... ويخرج كده فدخلوا ال- الحمام وبعد كده دخل على زوجته فظل يصلي طول الليل لغايه الفجر فمراته لقته بيصلي نصلي احنا كمان فرصه يلا ظلت تصلي هي كمان طول الليل فلما علم ابن اخوه تاني يوم فبيعاتبه فقال له ماذا افعل لقد ادخلتني في بيت ذكرني بالنار ثم ادخلتني في بيت ذكرني بالجنة فظللت طول الليل لا استطع قطع الفكر فيهم انا اعمل ايه افت... لما دخلت ده افتكرت النار واما دخلت ده افتكرت الجنة فقعدت طول الليل وامرأته بتعمل ايه ليلة الدخلة بتاعتها قاعدة تصلي طول الليل النموذج انا بقوله ليه هذه المرأة لما مات زوجها استشهد زوجها واستشهد ابنها فجت النساء تعزيها فقالت ان كنتن اتيتن اتيتن لكي تعزينني فارجعن وان كنتن اتيتن لكي تهنئونني فمرحبا ايوه انتوا بتعزوني على ايه ده ماتوا شهداء شايفين يا جماعه النساء شايفين أح- النساء كانوا رجاله ازاي في هذه الايام الواحد لما بيقرا عن احوال السلف والله يا جماعه بيبدا قلبه يتقطع فين الايام دي ده انت الوقت غريب في بيتك غريب في اصحابك غريب في حتتك غريب في البلد اللي انت ماشي فيها زمان كان الاصل هو الدين العصر هو الغريب العصر هو الشاذ عايزين يا جماعه نجتهد عايزين نجتهد عشان الايام دي ترجع تاني عشان المجتمع يرجع متعاد الوقت الوقت المسجد اللي قدامنا دوت سينما في جدار المسجد سينما جنب المسجد بسنتيمترات سينما يعني انا كنت عايز ابشر الشباب في الاول بس الموضوع كان يعني ما يحتملش ان انا ابشركم يا جماعه بهذه السينما بشرى للشباب من الجنسين بس المشكله ان طبعا الارهابيين طبعا ما بيسيبوش حد يتهنى يعني يعني الوقت السينما صيفيه وطبعا هيجيبوا سماعات بقى من اللي قلبك يحبها انا مش عارف ساعه المغرب والعشاء يطفوا السماعات ولا ايه فطبعا المسجد هيبقى طبعا يعني قله ذوق من اهل المسجد انهم يشوشوا عليهم في صلاه المغرب والعشاء قله ذوق طبعا يعني طبعا ده الع- وطبعا الصور بتاعت النجوم الكبار افسق خلق الله في الارض وافجر خلق الله في الارض طبعا لما تتحط جنب المسجد لو حطينا في المسجد صور لحاجات ايمانيه ولا الايات قرانيه هنبقى بنشوش على على هؤلاء الفنانين العظام ايه ده يا جماعه ده احنا وصلنا لاي درجه يا جماعه ايه ده ده ده والله يا جماعه ده ده الفجر الفجر اللي ربنا قال عليه في كتابه بل يريد الانسان ليفجر امامه الفجر اللي ربنا قال عليه في كتابه ده ده خلاص بقى ما لكم لا ترجون لله وقار وقار ايه وقار ايه اما يحط لك السينما في دار المسجد وقار ايه قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد لو ان لي بهم قوة اي والله ولكن يا جماعة و- لا نملك الا حاجة واحدة الحاجة الوحيدة اللي نملكها ومؤثرة فعلا انك تقتل نفسك في الدعوة الى الله ايام الكلية لما كان الواحد بيشوف حاجة زي ديت او اي نكسة من النكسات اللي بتحصل في هذه الايام ما كانش الواحد بيبكي ولا يعمل حاجة بس كان الواحد بيخلو في نفسه واجدد العزم مرارا ان حياتي كلها لدين ربنا وان مش ان شاء الله هقتل نفسي لغاية ما اموت عشان راية الدين ترتفع على قد ما اقدر على قد ما طاقة الجن لازم انت تبقى كده وانت تبقى كده لازم كل واحد مننا يا جماعة ده الرد الفعل الطبيعي ان المنظر اللي حصل هناك ده ده يستثير فينا ان احنا نبقى رجالة بقى ما نفضلش عيالة بكلمة على الرجالة اهو عايزين نبقى رجالة اما تشوف المنظر ده بل يريد الانسان ليبشر امامه تلاقي سواق الميكروباص مشغل الاغاني يسمع 20 شارع جنبه يا عم ده مش شهوة أغ... والله ما شهوة اغاني والله الشاب اللي ماشي مع 20 بنت دي ما شهوة نساء شهوة نساء ايه لو شهوة نساء امشي مع واحدة الراجل اللي مراته عنده جميلة ويروح ي... ي... يعني يزني مع خادمة يعني لا بتقطع حظ من الجمال ده مش شهوة نساء يا جماعة ده ده شهوة فجور ده شهوة فجر والعياذ بالله اهو ده كده يفجر امامه زي بالظبط كده بس هو يعني ايه يعني طبعا دي يعني ايه مع فرق التشبيه اللي بيشرب سيجاره لما يجي ينفخ الدخان كده عايز يحس ان مفيش حاجه واقفه قدامه فالدخان وهو بيتنفخ كده بيحس ان هو ذاته بتتضخم اهو ده ال- ده ال- ده الفجور والعياذ بالله اللي هو ايه ده مسجد يقف قدامي لا أي بيت ربنا يقف قدامي لا انا عايز اعمل سينما هنا اعمل سينما هنا ده في ظهر مسجد هعملها هنا يا اخي ده بيت ربنا والقران بيقول هعملها هنا بل يريد الانسان ليفجر امامه مفيش حاجه تقف في طريق شهوتي ابدا فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعني ان والله يا جماعه الهمم تتحرك ان كل واحد منا يبدا يعمل حاجه لدينه يبدا يدعو يبدا يتعلم دينه يبدا يبقى راجل بحقه حقيقي عايزين نبقى رجاله زي الستات بتوع السلف مش هقول لكم زي الرجاله بتوع السلف والله يا جماعه زي الستات بتوع السلف امراه من السلف امراه يعني يعني تزوجت من رجل من كبار السلف اسمه رياح ولكن احب في اول ليله انه يختبرها فنام فايقظته في اول الليل الا تقوم الليل يا رياح فقال لها لا مش قادر بقى شوية وايقظته تاني يا رياح قد عسكر المجتهدون يا رياح الا تقوم الليل فقال لها لا فجت عند اخر الليل يا رياح الا تقوم فقال فقالت ليت شعري ما غرني بك يا رياح انا ايه اللي كان ضحك عليا وخلاني اتجوزك يا رياح الوقت الواحده اللي تتجوز وتكتشف او يعني لما يتقدم لها عريس تكتشف انه ما عندوش عربيه يا دي ال- انا ايه اللي ضحك عليا وخلاني ارضى ان انا اتخطب لك ولا خلاني ارضى ان اتجوزك وانت ما عندكش شقه تمليك انما ما بيبصش لكده هو بيقوم الليل ولا ما بيقومش الليل ما غرني بك يا رياح احنا عايزين كل النساء المتزوجات يقولوا الكلمه دي لازواجهم ما غرني بك يا فلان ده انت طلعت ما بتقومش الليل اي أيوة والله يا جماعه يعني ما ايه إيه اللي غرنا يا جماعه ايه اللي غرنا عن قيام الليل ايه اللي فتنا عن قيام الليل اين نحن من نساء السلف بل عايز تقوم الليل افتكر الجنه افتكر جنة الرضوان افتكر جنة النعيم انا من الايات اللي بتقلب لي دماغي واللي بتقلب دماغ ناس كتير جدا من اللي قاعدين منكم واللي بتقلب دماغ اي حد والله يا جماعه ما هو مؤمن. والله ما علامه ايمان ده واحد بيفكر بس كده شغل دماغه بس 450 جرام اللي هنا دول يعني ايه شغل منهم 20 30 جرام حتى على الاقل شوفوا قول الله في سوره الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان بعد شويه ربنا قال ومن دونهما ايه جنتان يعني اقل منهما في المقام خدوا بالكم الجنه مقامات طب في الوصف بتاع الاولانيين ذواتا افنان طب والوصف بتاع التانيين مدهمتان مدهمتان يعني لونهم اخضر الخضرة الداكنة اللي هي الخضرة الجميلة اللي بتبع سلباجة في النفس انما ذواتا افنان من فنن اللي هي اصلها من فن الوان واشكال كل غصن لون وكل فاكهة لون وكل عصفور وطر لون الوان في الوان في الوان فتخيل الفرق ما بين الاتنين ايه اللي يخليك ايه اللي يخليك تنزل للاقل إيه وال- والجنة كلها عالية ولكن لو في حاجة اعلى وبايدك ليه ليه تتنازل عنها عشان شوية كسل ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان طب والتانية فيهما عينان نضاختان لا مش زي التانية بقى العينان اللي بيجروا دول زي الأنهار دول فيهما من كل فاكهة زوجان والتانية فيهما فاكهة ونخل ورمان مفيش وجه مقارنة خالص مفيش وجه مقارنة طب وديت فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان طب وديت فيهن خيرات حسان بعدها حور مقصورات في الخيام مقصورة في الخيام يعني دول الحور بتوع الجنة مش بتوع الدنيا يعني قاعدة في الخيمة ما بتخرجش منها انما قصرات الطرف دي يعني عينها عليك ما بتشيلش عينها من عليك خالص يعني تخيلوا يا جماعة شايفين الفرق ما بين المقامين شايفين الفرق ما بين الاتنين طب ايه اللي يخلينا ننزل ايه اللي يخلينا ننزل لما القرآن فصل لنا في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة السابقين واهل اليمين وفي سورة الانسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصور ربنا بقى بيعدد في نعيم السابقين شوف الايه اللي بعدها واذا رأيت ثم اللي بعد كده رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من ايه من فضة مش من ذهب بقى زي اللي فوق وسقاهم ربهم شرابا ايه طهورة مش الشراب اللي بالامزجة زي الشراب اللي فوق مزاج التسنيم ومزاج الكافور ومزاج الزنجبيل فيا جماعة ايه اللي يستاهل ايه اللي يستاهل عايزين نبدأ نفكر في الجنة كده ده يعني احد السلف ي- يعني يروي اثر ان الجنة اضاء فيها نور لم يدع شيء في الجنة الا اضاء فيها فسئل ما هذا النور فقالوا حوراء ضحكت لزوجها يا سلام حوراء ضحكت لزوجها تنور الجنة كلها ايه اللي يضيع منك النعيم ده ايه اللي يضيع هذا النعيم يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الخروج من نعيم الدنيا قال فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضي كذلك واورثناها قوما اخرين يبقى لما فصل الخروج من نعيم الدنيا شرح نعيم الدنيا ايه انما لما فصل الخروج من نعيم الجنة لما سيدنا ادم خرج منها قال فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه ايه اللي كانوا فيه يا رب ما يتوصفش يا جماعة ما يتوصفش نعيم الجنة لا يوصف هيتوصف ازاي يعني لما ربنا يقول لك الصحاف من ذهب والاكواب يا رب ايه اللي جوه الاطباق وايه اللي جوه الاكواب ما يتوصفش يا جماعه يا جماعه احنا بنضيع من ايدنا نعيم لا يوصف وبنضيع من ايدنا اصناف من نعيم لا يوصف عشان شويه كسل عشان شويه كسل ما هو ده دفع قيام الليل الاساسي الجنه الجنه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين زي ما انت اخفت قيام الليل ربنا اخفلك النعيم بتاعك وقرة اعين زي ما انت كنت بتبكي في الليل وتقول يا رب انجدني يا رب غثني يا رب انقذني من نفسي ودخل واغفر لي ذنوبي ودخلني الجنة ربنا بيقول قرة ايه اعين هتقر عينك وهيهدأ بالك وهيرتاح قلبك في الجنة فيا جماعة عايزين كل ما تحب الجنة اكتر كل ما تتحمس على قيام الليل اكتر عايزين نفتكر كم واحد في الشارع بتاعك بيقوم الليل كم واحد في المنصورة بيقوم الليل كم واحد في مصر بيقوم الليل يبقى انت لما تقوم الليل ده يبقى اصطفاء من الله مش عايز تبقى من السابقين الى الله والله يا جماعة ده يعني يعني قيام الليل ده بالذات بالذات عبادة فرصة لكل واحد عايز يسبق الى الله اللي بيقوموا قليلين جدا فانت لو اجتهدت هتبقى من هذه القلة الشديدة فتأتي يوم القيامة من السابقين مش عايز تبقى من السابقين عند الله سبحانه وتعالى ولا مش عايز تبقى من السابقين المقصد ان احنا عايزين نتكلم الليلة عن وليمة وليمة خطيرة جدا ده هو ده بقى الكلام الاساسي بتاع الليلة وليمة يا جماعة وليمة عايزين ما نضيعهاش من ايدينا عارف، واحد صاحي قبل الفجر بساعة وصلى وصلى لغايه الفجر وبعد كده الصبح بعد الفجر بساعه الوليمه دي بقى هي دي اللي احنا عايزين نتكلم عنها الليله هذه الوليمه الخطيره عايزين نك... مش عايزين نخبن في عمرنا مش عايزين نخبن في هذا الوقت ابدا ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لل- للعباس في حديث صلاة التسابيح الا اعطيك الا امنحك الا احبوك انا بقول لكم الكلمة الوقت دي احنا يا جماعة كده الا اعطيكم الا امنحكم الا احبوكم قيام الليل بقى عايزين نتكلم على هذه الوليمة الخطيرة اللي هي م- يعني كل واحد المفروض ياكل منها على قد جوعه شوف انت جعان على قد ايه كل واحد على قد ما هو جعان يقتط من هذه الوليمه تخيل لو انت صحيت ساعة قبل الفجر طب انا بصحى بساعة قبل الفجر خليها ساعة ونص طب انا بصحى بساعة ونص خليها ساعتين كل واحد على قده كل واحد يبدأ بالمرحلة اللي هو يقدر عليها تخيل صحيت قبل الفجر بتاعك قمت الليل وبعد كده اوترت وبعد كده قعدت تستغفر في السحر وبعد كده اتوضيت في بيتك نزلت المسجد قبل الاذان بخمس دقايق رددت الاذان في المسجد صليت سنة الفجر قعدت تنتظر الصلاة وانت بتدعو الله وبتقرأ في القرآن صليت الفجر في الصف الاول على يمين الامام خلص الصلاة ذك- قلت اذكار بعد الصلاة وبعد كده قعدت تذكر الله لغاية ما تطلع الشمس او انت تذكر الله في بيتك واوضة نومك لغاية ما تطلع الشمس وصليت اربع ركعات عارفين انتوا خدتوا ايه في الوقت ده عارفين خدتوا إيه؟ اول حاجة قمت الليل عارف انت قمت الليل خدت ايه في قيام الليل الرسول كان بيفتتح قيام الليل يعني احيانا بانه يقرأ خواتيم الانع خواتيم ال عمران يقرأها اول ما يصحى قبل ما يصلي ب 5330 حسنة 533 حرف 5330 حسنة بس ده ده بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد كده تبدأ تقوم الليل قيام الليل انا اعرف واحد والله يا جماعة الراجل ده كان يعني الحمد لله ان ربنا هداه الراجل ده كان صاحب شركة آه، سياحة بس مش بقول ربنا هداه من شركة سياحة من حاجة تانية كان صاحب شركة سياحة وكان بيكسب الوف مؤلفة بلا عدد وكان شيوعي زمان كان شيوعي سافر كل دول الشيوعية اللي في العالم عشان يتعلم الشيوعية ويتمرس فيه سافر الصين وسافر روسيا وسافر بودابست في المجر لما شاف تمثال الحرية بتاع الشيوعيين هناك وخر له ساجد في الارض سجد له من شدة تعظيمه للشيوعية الراجل ده كان يعني طبعا ما فيش بقى ربنا هيفتح على الصلاة ويجيب نعمة خالص. هذا راجل انا عارفه شخصيا يعني يعني يعني عارفه معرفة شخصية هذا الرجل يعني كان بيصرف في البلد بتاعتها ايه لا يعرف في المسجد كانوا بانيين مسجد في البلد والده باني مسجد في البلد في ناس في المسجد بتوع جايين نايمين وبيقولوا احنا بتوع الدعوه و... وجايين هندعوا الناس ونايمين في المسجد و- و- وقاعدين احنا بنصابوا فيه فراجل ناس من قصر بقى وازاي يعملوا كده في المسجد وروح انتوا ايه اللي علم الفضل اللي جاي المسجد انت انت- انت بتشتغل ايه؟ قال له انا مهندس زراعه وانت بتشتغل ايه؟ انا دكتور عليك النقاب طب وانت بتشتغل ايه؟ انا مدرس رياضيات طب وانت قال له انا عامل نظافه في البلديه طب وانتوا خارجين معاه ده ازاي فالمقصد يا جماعه يعني ال- المهم ان هو برضه يعني ايه طردهم من المسجد وطلعهم بره المسجد بيقول وهم مطرودين انا سامع واحد منهم بيدعي بالهدايه ومع ذلك خلاص يعني بس بدا يحس انهم ناس طيبين فبيقول هو في الشغل مره من ذات المرات بعدها بايام واحد منهم فات عليه من الوقت رضهم في المسجد وقعد يكلموا عن ربنا وعن الصلاه طب انت ما بتصليش ليه؟ قال له انا ما عنديش وقت اصلي انا عندي وقت اكل انا عندي وقت اروح بيتي قال له الصلاه وربنا و... طب انا عايز ازورك تزورني فين؟ انا ما عنديش وقت اصلا هناك انا عايز ازورك في بيتي خلاص يا عم تعالى زورني في بيتي عشان اخلص منك وخلاص اداله ميعاد في هذه الايام جاله حص جاله وجع في الكلى شديد جدا يعني وجع كان بيتلا- بيعض في الارض من شدته راح كشف قالوا له عنده حصوتين ضخمين جدا سدين الحالف لو ما عملش عملية عاجلة وحرجة ممكن يخسر كليته فيها ودخل المستشفى وهم بيحضروا لقيتها واحد شيوعي لا يؤمن بالله طبعا هيدخل عملية زي ده اترعب هرب من المستشفى ما قدرش يستحمل خاف من الموت ما قدرش يستحمل فروح ما هوش عارف يعمل ايه طب هعمل ايه ما هو لازم يعمل عملية ومش قادر يعملها ومتوتر ومرعوب فبيقول فبعدها بايام فات عليه الراجل ده فعلا في البيت فجه وزاره في البيت وقعد يكلمه قال له احنا جنبكم في المسجد هنا ويا ريت تجي لنا و... يعني بيحكي لي بيقول للراجل وهو نازل على السلم بيقول له هتيجي يقول له هاجي ينزل شويه هتيجي يقول له هاجي يقول له ان شاء الله هتيجي يقول له ان شاء لغايه ما غاب من السلم وهو يقول له ان شاء الله هتيجي يقول له ان شاء الله هاجي وهو مش في دماغه انه يجي له خالص فبالليل بيقول اصابه حاله من التوتر شديده جدا والقلق و- مش عارف ينام خالص فبعد ما مراته نامت قرب الفجر قام متسحب وقام نازل وقعد يتمشى لغايه ما راح المسجد اللي وصفه له بيقول داخل المسجد لقيته واقف على باب المسجد في عز الليل فبيقول له انت واقف كده ليه بيقول له انا واقف مستنيك مستنيني ازاي انت عارف ان انا هاجي بيقول له انا قاعد طول الليل ادعي لك ان ربنا يجيبك وكنت متاكد ان ربنا سبحانه وتعالى يجيبك فدخل المسجد فالمهم يعني قعد معاهم فبيقول ان هو بدأ يحس باحساس جميل جدا ويحس باحساس انشراح ونور فجه في اليوم الثاني على بعد الع- قال خلاص انا همشي بقى ما اقدرش اقعد معاك اكتر من كده خليك معانا انا خليك معانا أه مفيش لازم هتفضل طب الفلوس والرزق يا اخي الرزق بايد الله بايد الله يعني ربنا هيجيب لنا منين يعني استغفر الله زي ما بيقول كده يعني ربنا هيجيب لنا منين الرزق ده فيا اخي بايد الله طب خليك بس معانا المهم طب انا عندي حصوة يعني عندي مرض في الكلى انا لو الوجع شد عليا ولا نمت في شوية برد انا هلم عليكم الشارع ده كله يعني بيعض في الارض من شدة ال- الالم اللي عنده وحصوات الحالب بالذات بتبقى يعني اشد الاما من حصوات الكلى نفسها فقالوا له معلش وانت في بيت ربنا وربنا تيجي بيت ربنا وربنا يخذلك هتيجي بيت ربنا وربنا هيمرضك يا اخي بس خليك المهم تحت اصرارهم خ... فضل فبعد ما صلوا العشاء وقعدوا شوية خلاص كله نام كله طبعا بدأ يطلع اصواتهم اصوات الغطيط اول ما ناموا وهو مش عارف ينام خالص يبص لهم مش عارف ينام خالص قال ت- خفل بس خفوه صغيره فبيقول ان هو راى ان في طريق كله نور يعني بيقول بانوار الطفل السبعه كله نور وكل ما يجي يدخل في حته منه كلب اسود يهجم عليه يدخل من حته تانية كلب اسود يهجم عليه يدخل من حته ثالثه كلب المهم فقام فزع من النوم وقال اما اتوضى واصلي فضل يصلي يصلي يصلي يصلي وكان اول ليلة في حياته يقوم الليل اول ليلة في حياته يقوم فيها لله سبحانه وتعالى معقول يا جماعة اول ليلة بيقوم فيها الليل ربنا يسيبه لا يمكن يا جماعة لا يمكن لازم حفاوة ربنا تظهر فبدأ يصلي بيقول بدأ الوجع يجي ويزود في الصلاة الوجع يجي يزود في الصلاة الوجع ومحدش صاحي معاه فقال طب يعني يعني ولكن هو نفسه يصلي وفرحان ان اول مره بيصلي قيام ليل باذن ربنا فبدا يعني يعني يتحامل على نفسه قال طب اما اروح اتوضى واجي يعني ايه يعني يمكن الموضوع يخف ولا حاجه بيقول عما اتوضيت وانا راجع كنت بمشي على ايدي ورجلي بزحف بزحف على اطراف الاربعه وانا ماشي ومع ذلك صمم يصلي ويكمل قيام الليل وقف يصلي ماسك بايد منبر وال- يعني ماسك بايديه سند عشان ما يقعش وهو نازل للسجود ايديه فلتت والوجع شد قام وقع على وشه يعني انهار وقع وقع شديد جدا على وشه في هذه اللحظة الوجع اشتد لدرجة لا توصف وعايز يجري على الحمام بأي طريقة بيقول بيجري على الحمام طب بيفق... طب ال- الحالة بتسد طب الكلى هتبوظ طب لازم اعمل عملية طب الالم ده هيفضل طب اتخلص من الالم ده ازاي تخيلوا الخواطر المرعبة اللي جايه في هذه اللحظة بيجري دخل الخلاء اعزكم الله وبيقضي حاجته فوجئ ان الحصوتين ابو نازلين في لحظة نزلوا الاتنين ورا بعض الراجل طبعا بوهد بيقول انا في لحظة لقيت نفسي رجعت زي ابن 20 سنة بتحرك وبعمل كل حاجة في لحظة كل الالام راحت يا رب اول ليلة اقف اصلي لك فيها تعمل لي المعجزة ده ايه اول ليلة اقف اصلي لك فيها تحل لي اكبر مشكلة في حياتي يا رب طب انت بيقول انا قعدت انادي ربنا طب يا رب انت كنت سايبني ليه طب يا رب انا كنت بقى انا كنت مش مؤمن بيك وكنت كافر طب انت سبتني ليه وانا على الضلال ده فتخيلوا يا جماعة هذا ال- يعني الراجل ده الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى بيقول لم يدع دولة سافر فيها من اجل الشيوعية الا وسافر فيها من اجل الدعوة الى الله ولما تقعد معاه كنت لسه قاعد معاه الفجر امبارح لما تقعد معاه يحكي لك قصص عن يعني الدعوة والناس اللي ربنا هداهم على ايديه في دول العالم في يعني تزود ايمانك وتزود يقينك بعظمة هذا الدين فده قام الليل ده كان فتح الله عليه في اوله قام الليل الفضيل بن عياض كان توبته الى الله في قيام الليل حرامي وطالع يسرق سمع واحد بيقرأ ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال أنا يا رب أنا يا رب أنا يا رب وأتبع إلى الله الفضائل بن عياض بسبب قيام الليل يا جماعة فقيام الليل ده في قيام الليل ده نور نور على وشك ونور على قلبك نور في وشك يعني يعني, يعني لما تشوف كده الاخ اللي بيبقى جاي يعني كان في اخ جاي بيحكي لي انه بيقوم الليل وبدا يقوم الليل عادي يعني من باب انك انت بتوجهه ففي واحد جاي ما يعرفش احنا بنتكلم في ايه اول ما شافه كده قال له انت بتقوم الليل من منظر النور اللي على وشه والله يا جماعه الحسن البصري بيقول خلوا بالله في الليل فكساهم من نوره محمد بن سيرين كان اذا رآه الناس سبحوا الله من مخائل النور التي على وجهه من كتر النور النور اللي في كلامهم يعني سئل يونس بن عبيد اكان احد يعمل بعمل الحسن البصري فقال او كان احد يقول بقوله هو كان في حد بيعرف يتكلم زيه عشان حد يشتغل زي شغله والله ان كانت موعظته لا تبكي القلوب وان موعظة غيره لا تبكي العيون يعني تخيلوا يا جماعة من النور النور اللي ربنا اداه له النور اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح به على هؤلاء الناس نور في وشهم ونور في كلامهم ونور في بصيرتهم ونور في طريقهم ونور في قبرهم ونور يوم القيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى فقيام الليل يعني يعني حتى كان احد الاطباء عمل دراسة دكتوراه على كلمة قيام الليل مطردة للداء من الجسد قال ايه المرض اللي الوقوف بيضر بيه دواء للساقين لما الاوردة بتاعت الساقين بتبوظ يعني حتى المرض ده بيجي العساكر المرور لانهم بيقفوا كتير عمل دراسة دكتوراه على اثر قيام الليل على المرض ده هو. واثبت علميا ونجح في هذه الرسالة ومنزل كتاب في السوق واثبت علميا ان قيام الليل رغم انه وقوف الا انه بيعالج هذا المرض سبحان ربي وجايب صور وجايب الاجهزه اللي هو قاس بيها وجايب ال- الجهاز وهو بيقيس وازاي ان الضغط بيقل والواحد بيقوم الليل فسبحان ربي يا جماعه مطرده للداء من الجسد يعني قيام الليل كفايه كفايه ان ليك دعوه مستجابه في الثلث الاخير كل ما تقوم وتقول يا رب ليك دعوه مستجابه فيه اللي عايز يستخير في حاجه احسن وقت يستخير فيه قيام الليل ده اللي بيصلي 12 ركعه نفل في يوم بياخد قصر في الجنه امال قيام الليل ياخد ايه ده اللي بيصلي ركعتين سنة الفجر الرسول قال خير من الدنيا وما فيها امال ركعات قيام الليل ايه اذا كان الثواب ده على ال ال ال الركعات دي امال قيام الليل ثوابه ايه يا جماعة امال الثواب اللي انت هتاخده منه ايه يعني تخيلوا تخ... انت قلبك ده عامل زي المراية زي المراية اللامعة النظيفة اي حاجة بتتحط في وش المراية دي بتظهر صورتها فيها شوية وتترسم عليها شوية وتتحفر فيها انت لما حطيت الفلوس قدام قلبك اتحفرت فيه ولما حطيت الشهوات قدام قلبك اتحفرت فيه طب لما تحط القرآن قدام قلبك يتحفر فيه طب القرآن لما يجي يتحط اليه الف شهوة ما بينه وما بين المراية مش هيتحفر ولا هيبان تلاقي اللي جنبك بيبكي في الصلاة وانت واقف- هو بيبكي من ايه ما انت مش شايف ما انت المراية بتاعتك محجوبة امتى الوقت اللي المراية بتبقى فيه فاضية قيام الليل المراية فاضية خالص الايات اللي هتقرأها هتتعرض للقلب وهو فاضي وهو خالي فقيام الليل يا جماعة قيام الليل اكتر حاجة بتدخل معاني القرآن في قلبك وانت بتصلي يعني اذكر ان كان احد المشايخ يعني كنت في زيارته في القاهرة فقال تعالوا ان يعني ه- ه- هنروح يعني نزور شيخ يعني من الشيوخ رحنا نزور الشيخ وقفنا نصلي وراه العشاء يعني لعل قلة منكم يعرفوا هذا الشيء فانا مش واخد باخوانا خالص والله يا جماعة واقف اصلي فالراجل افتتح التوبة في الركعة الاولى من صلاة العشاء فقعد ي- يطول فقلت يختم بالمئة ففضل خلص التوبة كلها دخل في يونس خلص يونس انا خلاص انا رجلي ما عادش فيها رجلين يعني انا خلاص انتهى يعني انا انا هممت بامر سوء بس مش عارف اهم بامر سوء فين بقى وانا في فسبحان ربي قرأ في الركعة الاولى والثانية حوالي اربع اجزاء قرآن 80 صفحة قرآن في الركعة الاولى والثانية فبقى احنا مروحين بعدها فالشيخ اللي كان معاه بيقول لي يعني ايه اكتر ايه اثرت فيك انا مش عارف والله انا حاولت افتكر اي ايه اصلا عشان اجيبها له فسبحان ربي يعني ف... فالواحد فكر كده اذا كان دي صلاة العشاء بتاعته امال القيام بتاعه ده ايه بقى اذا كانت دي صلاة امال القيام ايه هذا الرجل اقسم بربي يا جماعة لما وصلت نظرت في وجهه اقسم بالله وشه بيبخ نور والله العظيم كأن لو طاقة نور ف- مفتوحة في وجهه ما هيبقى بهذا القدر من النور نور في وجهه هو قاعد يصلي ليل نهار زي جراج كده زي جراج العبد يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك يعني هو عايش على فكرة هو موجود وله مسجد في القاهرة ولو عايزين نس يعني يعني نستضيفه مرة يصلي بينا العشاء مش بس المهم الاغلبية توافق بس عشان ما حدش يزعل بعد كده فيعني تخيل بس انت قمت الليل خدت طب امال بقى لما صليت الوتر خدت ايه امال لما استغفرت بالاسحار خدت ايه امال لما نجيت ربنا خدت ايه امال لما دعيت ربنا في الثلث الاخير خدت ايه تيجي بعد كده تتوضا اتوضى في بيتك الوضوء وانت بتتوضا اسمع بقى اسمع الفضائل اللي ورا بعضها ورا بعضها دي وانت بتتوضا وانت بتغسل وشك الذنوب بتاعت عينيك تخرج من عينيك بتغسل ايدك الذنوب بتاعت ايديك تخرج من ايديك وانت بتغسل رجلك ذنوب رجليك تخرج من رجليك تخيل يا جماعه ذنوب اعضائك كلها تخرج منك بعد كده نزلت رايح المسجد مشي كل خطوه بترفع بت بترفعك درجه وبتحط عنك خطيئه الخطوه دي بتحط عنك الاغنيه الفلانيه اللي سمعتها والخطوه دي النظره الفلانيه اللي نظرتها والخطوه دي يوم ما كنت متمشي على البلاش السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها والخطوه دي والخطوه دي والخطوه دي تحط خطيئه وترفع درجه دخلت بيت ربنا سبحانه وتعالى سمعت الاذان في بيت ربنا رددته غفر لك ما من عبد يسمع الاذان فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا الا غفر له يغفر لك اه يغفر بس الذنوب كتير الذنوب كتير او ما تخافوش يعني هي كلها كلها مغفره ورا مغفره بس الذنوب للاسف يا جماعه يبدو انها اكبر من هذا الكلام مش اكبر من رحمه الله اكبر من جهودنا احنا في الطاعه طب وبعد كده صليت ركعتين سنة من ضمن 12 ركعة كأنك انت بنيت كده ايه رميت الاساس بتاع قصر في الجنة طب لو صليت ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيه طب بالله عليك يا اخي لو خسرت 100000 جنيه تزعل اكتر ولا لو راح عليك سنة الفجر بالله عليك يا اخي لو شهادتك راحت منك تزعل اكتر ولا لو راحت منك سنة الفجر اهو انت لو مؤمن مش هقول لك تحتقر المئة الف جنيه لا انما تعرف ان سنة الفجر اهم تحزن على ضياع سنة الفجر اكتر ما بتحزن على دول طب وبعد كده لسه في وقت قعدت تستنى الصلاة انت في صلاة ما انتظرت الصلاة الله اكبر كأنك وقفت تصلي كأنك وقفت تصلي بعد كده دعيت ربنا الدعاء ما بين الاذان والاقامة لا يرد الله اكبر بعد كده قريت لك ايتين كل حرف بعشر حسنات وقفت تصلي في الصف الاول ولو يعلم الناس ما في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا هن هن هنتساهم يعني كل واحد هيمسك سهم وهندخل بقى نشوف مين اللي ساهمه سبحان ربي كل ده بس عشان صح. لو صليت على اليمين بتاع الامام في الصف الاول ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لو انت صليت ده ده ايه ده انت كده ده, ده خد خد بالك غير صلاه انت بتصلي اصلا الصلاه دي ارايتم لو ان بباب احدكم نهر يغتسل منه قلبك بيتغسل وصحيفتك بتتغسل من السيئات وانت واقف بتصلي جماعه ب 27 ضعف يعني 27 نهر بتغتسل فيه يعني 27 دش قلبك بيستحمى فيه و27 دش صحيفتك بتست... بتغسل بيه طب وبعد كده ده انت لو بتصلي كمان الفجر ابشر بقى بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة طب لو قربت من النار لا يمس النار اللي صلى الفجر وصلى العصر طيب لو انت عايز تدخل الجنة من صلى الفجر والعصر دخل الجنة اللي هم البردين طب لو انت عايز تنظر الى وجه الله انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر ليلة البدر فان استطعتم الا تتركوا صلاة الفجر والعصر فافعلوا الله اكبر طب في الدنيا من صلى الفجر في جماعة فهو من صلى من صلى الصبح فهو في ذمة الله في ذمة ربنا يعني تخيلوا يا جماعة كل الفضائل ده طب وبعد كده بعد الصلاة قعدت تذكر ربنا آية الكرسي ب 1970 حسنة والله يضاعف لمن شاء 197 حرف الاذكار 33 مرة سبحان الله و33 مرة الحمد لله و33 مرة الله اكبر لا تدركون من قبلكم ولا وتسبقون من بعدكم ولا يحصلكم احد الا من فعل مثل ما فعلتم يعني تخيلوا بس عشان الاذكار ده طب لو قعدت جلسة الضحى حجيت حجيت اه كل يوم تحج في حتة شكل النهاردة حج في الجماعة الشرعية بكرة تعالى حج في السلام بعده حج جنب بيتكم بقى والاخوات الفاضلات بيحجوا في بيتهم كل يوم تخيلوا يا جماعة ما هو ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما خلصت جلسة الضحى بتقول فيها اذكار الصباح شوف الثواب اللي انت خدته على كل ذكر خلصت جلسة الضحى صليت اربع ركعات عبدي لا تعجز ان تصلي لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره شايفين يا جماعة شايفين الوليمة شايفين الوليمة يا جماعة انا والله يعني الواحد مش عايز يعني يا جماعة الصحابة لما كانوا بيسمعوا شيء من الكلام ده كانوا بيبقوا خلاص في قمة الاستثارة عشان يطبقوه الصحابة يا جماعة كان الكلام ده جنة اقترح الكلام ده وصلنا الجنة عايزين هنموت نفسنا في الكلام ده انما الصحابة لما سمعوا المرء مع من احب طاروا من الفرح يعني احنا بنحبك يا رسول الله نبقى معاك بالله عليكم مين فيكم سمع المرء مع من احبه وفرح مين فيكم طب انا هجيبها لكم بطريقة بقى هتحسسكم يعني المرء مع من احب لو جينا في الدنيا وقلنا المرء مع من احب تخيل كده لو انت حبيت اللاعب الفلاني هتبقى لعيب قوي زيه ولو انت حبيت المغني الفلاني هيبقى صوتك جميل قوي زيه ولو انت حبيت صاحبك اللي ساكن في فيلا ولا قصر هتبقى مليونير زيه ولو انت حبيت البنت الفلانيه الجميله قوي هتبقى جميله زيها نفرح ولا ما نفرحش نفرح بس نفرح بالدنيا نفرح بالدنيا تخيلوا يا جماعه لو انا جيت لشاب من الشباب دلوقتي وقلت له يا اخي تصدق ان اللي يصلي 12 ركعه نفل في اليوم يتصل في الجنه ايه والله طب كويس طب تخيل ان المادة اللي جه الامتحان فيها صعب قوي الدكتور قال هينجح الطلبة كلهم معقولة ده انا هعمل لك عزومة النهاردة بس لو الكلام ده طلع مظبوط طب تخيلي يا اختي ان اللي يتوضى ويصلي ركعتين بعد الوضوء ربنا ممكن يكتب ليه الجنة بيهم زي سيدنا بلال والله سبحان الله ده حاجة جميلة قوي طب تخيلي ان في حريص امبارح شافك وعايز يتقدم لك وحريص شافني انا وعايز يتقدم لي هو مين ده وفين ده شوفوا يا جماعة احنا بالدنيا بنطير يا جماعة الكلام ده والله ما يضحك الكلام ده يبكي يا جماعه الكلام ده يبكي احنا كل قلوبنا متوجهه ناحيه الدنيا فعلا للاسف الشديد يعني مش عايزين الوقت يسرقنا بدون ما نتكلم عن فن التهجد او فن القيام ازاي نقوم الليل بقى الموضوع ده يعني انا عايز هنا يا جماعه بقى يعني ايه يعني كل واحد يبدا يعيش معاه بقلبه يعني ازاي نقوم الليل ازاي فن القيام احنا قلنا ان القيام ده كله مناجاه انت مش بتصلي انت بتناجي الله سبحانه وتعالى تخيل وانت قايم كده لسه بتبدا شوف الرسول كان بيبدا بمناجاه ازاي اول ما يبدا اول ما يستفتح الصلاه اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد اللهم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد من أولها كده مناجاة تدخل في الفتحة الفتحة دي كلها مناجاة يا جماعة كلها مناجاة حقيقية بينك وبين الله لما تقول الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبد انا بحس ان ربنا فرحان يا جماعه وبيقول الكلام ده والله بحس ان ربنا سبحانه وتعالى في حديث رسول الله سبحانه وتعالى اللي بيقول الله افرح بتوبه عبدي الله سبحانه وتعالى بيفرح بهذه الكلمه حمدني عبدي اثنى علي عبدي انت حاسس بالفرح في الكلمه وانت بتقول لربنا الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني الرسول كان كل ما يقرأ جملة من جمل الفاتحة آية من آيات الفاتحة يسكت كأن الرسول كان بيستشعر هذه المناجاة الحقيقية انت مين انت عشان ربنا يرد عليك وانت مين انت عشان ربنا يفرح بهذه الكلمات منك وهذا الثناء منك بعد كده تدخل في القرآن القرآن الكريم ده ده رسالة من الله ليك تخيل لو انت بتحب حد قوي وبعت لك رسالة تبقى قاعد تقرأ فيها للنار وتعيش فيها حبا فيه اقرأ القرآن بحب احنا عايزين يا جماعة نعيش القيام ده القيام ده مناجاة القيام ده حب حب لله سبحانه وتعالى بعد كده تنزل في الركوع تقعد ساكت اسكت كده شوية وحس انك بتركع لملك الكون ده كله حس كده بسعة عظمة ملك الله سبحانه وتعالى وبعد كده ابدأ قول خشع لك سمعي خشع يعني اتزلزل اتفتت من شدة يعني من شدة ثقل تعظيمه ليك يا رب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي كل ده ده مش خشع لك قلب لا ده انا جسمي كله خشع ليك يا رب جوارحي كلها خشع ليك يا رب بعد كده تطلع من الركوع وانت نازل للسجود يعني حس كده ان انت يعني يعني محدش منكم حس قبل كده يا جماعه ان دماغه مش نازل ده دماغه دي بتلبس في الارض من شدة ما ارتاح اول ما حس انه ساجد لله سبحانه وتعالى وانت بتسجد لله وبتقول له اللهم لك اسلمت وبك امنت الله سجد سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره يا سلام انت عارف انت ساجد لمين تبارك الله رب العالمين اقعد ادعي اقعد عيش ساعة في السجود عيش يا اخي نعيش يا جماعة في الموقف ده يا جماعة عيش خلي الفجر يدن عليك وانت لسه في السجدة وانت لسه ما قمتش من هذه السجدة يا جماعة يعني شايفين ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما يا رب كل السكك اتسدد في وجهي يا رب يا رب ذنوبي سدد كل السكك اللي بيني وبينك يا رب تعظمني ذنبي هعمل ايه في اللي انا عملته مش قادر الذنوب دي كلها تغفر امتى فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم شايفين الكلام ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما اسجد لله كده واقعد تنحد يعني شوف لما ربنا وصف سيدنا ابراهيم ان هو اواه اواه تأوه يا اخي لله يعني خلي كلمة اه دي تخرج من قلبك جرح في قلبك تفتكر المقامات العليا اللي انت قرأتها في القرآن ياه هوصل لها امتى دي بعد كده تفتكر ذنوبك ياه هتتغفر امتى دي بعد كده تفتكر عظمة الله ياه ده انا مشتاق ليك قوي يا رب بعد كده تفتكر النقص والامراض اللي في قلبك ياه هتتعالج امتى دي ولو قابلت ربنا بيها هقول له ايه بعد كده تفتكر هتوصل ولا مش هتوصل ياه افرض مت قبل ما اوصل تنهد يا اخي تنهدات المتأوهين في السجود في قيام الليل خليك انسان اواه لله سبحانه وتعالى عيش عيش في السجود يعني مش اسجد عيش في السجود مش اركع عيش في الركوع عايزين نعيش في الصلاة يا جماعة عايزين الصلاة دي تبقى حياة كده احنا عايشين واحنا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده تقف توتر يا سلام ده الرسول بيقول ان الله وتر يحب الوتر انت بتحب الوتر يا رب ده انا والله يا رب عشان انت بتحب الوتر لو اقدر ان انا اوتر في الليلة الف مرة كنت اوتر والله يا رب بس ربنا كريم خلى الوتر ممكن ركعة وممكن ثلاثة وممكن خمسة وممكن سبعة وممكن تسعة وممكن حداشر عشان كل واحد يشوف هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى قد ايه شوف انت بتحب ربنا قد ايه شوف وبعد كده يجي استغفار الاسحار استغفار الاسحار استغفار بعد كل القيام ده وبالاسحار هم يستغفرون بعد كانوا قليلا من الليل ما يرجعون ايوه ما العباده دي طهرت قلبك اكتر بالعكس ده العباده دي نورت بصيرتك اكتر بقيت لما تيجي تقول يا رب اغفر لي حاسس بذنبك اكتر فبتبكي شوف قلبك بقى ساعتها شوف قيام الليل اسمر في قلبك ولا ما اسمرش السحر لما سيدنا داود في اثر من اثار بني اسرائيل سال جبريل يا جبريل ما افضل ساعات الليل فقال لا ادري غير ان العرش يهتز في السحر يعني تخيل لما الملائكة حملت العرش بترتجف من كتر تأوهات المنيبين الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت تخيلوا يا جماعة عايزين نعيش في هذه المعاني يا جماعة عايزين نعيش في هذه المناجاة ده انت يعني يعني يعني قول لي يا رب يا رب انا قايم ليك انت لوحدك يا رب انا مش قايم لحد غيرك وبناديك انت و- وفي خلوة معاك انت لوحدك مش مع حد غيرك يا رب انا انا تعبان طول اليوم بس عشانك هقوم يا رب انا عندي الفراش وعندي زو بس عشانك هقوم يا رب انا تعبانه طول اليوم في شغل البيت بس عشانك هقوم يا رب عشانك والله مهما كنا تعبانين هنقوم الليل بين ايديك يا رب ما تعرفوش يا جماعه تعملوا كده ما تعرف ما فيش ما فيش حاجه تقدروا تناجوا بيها ربنا ما فيش مشكله في حياتك تناجي بيها ربنا ما فيش حاجه ربنا عملها لك ونفسك تقول له يا رب لك الشكر عليها ما فيش حاجه نفسك ربنا يديها لك ونفسك تطلبها منه ما فيش ذنب قديم نفسك تتوسل الى الله ان هو يغفره لك ما فيش حاجه ليك عند الله يا جماعة ده الوا- لو الواحد مننا خلب واحد من من, المح... من اللي بيحبهم وبدأ يناجيها يقعد ساعتين يناجي فيه طب لما بتيجي تناجي ربنا ما بتلاقيش كلمتين تناجي فيهم عايزين نفوق يا جماعة ومن الناس من يعبد الله على حرف تخيل واحد ماشي في برج خمسين دور ماشي على سور السطح بتاع البرج يعني ماشي على سطح ده, ده, ده لو وقع هيمو- هيضيع تخيل ان على سطح البرج اللي جنبه في حاجه شاغله ذهنه كمان قاعد كل شويه يبص لها ده هيقع هيقع اهو احنا كده يا جماعه احنا ماشيين على حرف احنا ماشيين على حرف ولازم لا يلتفت منكم احد لازم نخرج من المرحله الخطره دي احنا علاقتنا بالله مش واقفه على ارض صلبه مش واقفه على ارض مستقره يعني لو جبت كتاب وحطيته على الارض وهزيته ما يتهزش انما لو حطيته على حرف حد وهزيته يتهز يا- طب شوف انت لما بتفتن بتتهز ولا لا بتتهز يبقى انت على حرف يا اخي عايزين نعدي المرحله الخطره دي بقى عايزين نوصل بقى للارض الثابته اللي اي فتنه ما تزلزلش قلوبنا اللي اي شهوه ما تصرفش قلبك عن اتصاله بالله سبحانه وتعالى عايزين ندخل في هذه المرحله مرحله الامان فن القيام فن القيام اول حاجه ان القيام ده مناجاه تاني حاجه بسرعه كده يا جماعه يعني يعني القطوا معايا النقط دي بسرعه خد بالك اوعى تعصي ربنا بالنهار سفيان يقول عصيت الله ذنبا فحرمني من القيام خمسة اشهر خد بالك اسمع كل يوم بالذات في الاول شريط عن الجنة عشان تشتاق لقيام الليل او اسمع شريط عن النار عشان تخاف وتقوم الليل او اسمع شريط عن قيام الليل يعني شوق نفسك اجتهد في الطاعات بالنهار عشان قلبك يخف يبقى القيام سهل لما الاذان يدن بتاع العشاء ما عادش ليك علاقه بمخلوقين صلي العشاء في مسجد ما حدش يعرفك فيه عشان تطلع على البيت على طول طب انا مش هعرف انام بدري ما تنامش يا اخي بس المهم انك قاعد في البيت مستريح ما انتش مجهد ورايح وجاي اوعى تروح تتعشى عشاء تقيل عند ال- المحلات اللي عند بوابه الجلاء بتاعه الجامعه دي وال اللي- ما- يعني خليك يا جماعه ولا مثلا طبق فول وطبق ايه انسوا الكلام ده خالص عايزين حاجه خفيفه خالص يا جماعه حاجه خفيفه بس بحيث انك انت ما تفضلش جعان خدوا بالكم من هذه الامور قدرت تنام تنام ما قدرتش تنام ابدا قيام الليل من اول الليل ايه المشكله الرسول قام من اول الليل ومن اوسط الليل ومن اخر الليل عم تتدرب يا اخي ابدا بالتدريج حتى طب انا الوقت ممكن افصل في قيام الليل الصورة اللي هتصلي فيها بالليل حضرها بالنهار يعني انا بالليل هصلي بصورة قاف هقعد ساعة اصلي بصورة قاف اقرأها بالنهار كويس جدا ولو تقدر تقرأ شيء في تفسيرها او حتى معاني كلماتها يبقى حاجة كويسة جدا حضرها ولما تيجي تصلي قيام ليل ما تلزمش نفسك بعدد ركعات الزم نفسك في الاول بوقت انا هصلي ساعة بعد كده الرسول يقول افضل الصلاة طول القنوت تقدر انك انت الساعة دي تاخدهم في ركعتين حلو قوي لا انا اخدهم في اربعة ماشي لا انا اخدهم في ستة انت حر يبقى حدد وقت ولو انت فضلت ساعة ناجح الحمد لله لمدة اسبوع اسبوعين زود كمان ربع ساعة بعد كده زود كمان نص ساعة بعد كده المهم انك انت نجحت في البداية خدوا بالكم من هذه الامور يا جماعة طب انا الوقت ممكن مصحاش انت عارف انت في بيتك كم منبه انت في منبه بتاع المحمول ولو عندك منبه عادي عندك منبه عادي وكمان عندك منبه في الكمبيوتر لو عندك كمبيوتر وكمان عندك على المحمول في ال reminder عارفينها ال reminder ممكن تظبط 10 منبهات فيها اللي هي المفكره بتاعت المواعيد ممكن تظبط 10 مواعيد وبعد كده عندك التليفون ممكن تتفق مع 10 من اصحابك يتصلوا بيك وبعد كده ليه تنام على السرير ما ننام على الارض في الاول بحيث ان احنا كده ايه يبقى الصحيان سهل اه يبقى صحيان يبقى انت لما تظبط المنبهات ده ايه كلها ويبقى 10 منبهات اهو و10 هيتصلوا بيك وهتنام على الارض وهتنام بعد العشاء وهتنام خفيف ومش هتعصي ربنا بالنهار وهتسمع شريط يحمسك على قيام الليل بالنهار وهتدعي ربنا ان يرزقك قيام الليل قبل ما تنام وهتنام على نية انك هتصحى عشان قيام الليل ان شاء الله ربنا هي- هيرزقك قيام الليل ايه المشكلة يا جماعة ده ده ال- قيام الليل ده رتب حياتك كل لو ما خرجتش من حياتك غير بقيام الليل كفاية والله كفاية طيب وصلاة الفجر في اخ مرة فضل يصلي طول الليل وقام جاي ساعة ما الفجر ادى نقل لما رايح ثلاث دقايق صحى تاني يوم الظهر فخدوا بالكم يعني من الموضوع ده يا جماعه يعني يعني ايه يعني ما تجيش على الاخر اه صلي خد بالك من الفجر خد بالك جدا من الفجر طيب وبعد كده لما تقعد جلسه الضحى وتيجي تنام ممكن تصحى بعد بعد الظهر بساعتين اوعى نفس المنبهات اللي ظبطتها في الفجر أظب- او في قيام الليل اظبطها في الظهر في ناس كتير جدا يا جماعه من اللي بتصل لغايه الفجر او بتصلي قيام ليل او بتقعد جلسه ضحى بيضيع عليها الظهر اوعوا اوعوا هذا الامر هتضيع فريضه لا اوعى اوعى يا اخي طب لو قيام الليل فاتني النهارده اقضيه يجوز انت كنت هتصلي ساعه بالليل صلي ساعه بالنهار بس الوتر بدل ما كان هيبقى ركعه يبقى ركعتين ما ينفعش الوتر يقضى وتر في, في النهار طب انا بكره برضو ما ما لحقت برضو اقضي طب بعد اقضي ما دام كنت نايم ناوي انك هتصلي قيام اقضي بالنهار اقضي بالنار وما تيأسش من نفسك طب انا بقوم واقع و... يا اخي ما تقوم وتقع طب انا زهقت من نفسي انا ما فيش فيا فايده انا ربنا مش قابلني يعني ايه ربنا مش قابلك يعني بنام واعمل كل ده وما بصحاش يا اخي طب ما كله كده يعني انت فكرك ان كله يعني اللي من اوله يا اخي ما تجاهد يا اخي ربنا يحب ان يرى مجاهدتك ويحب ان يرى ثباتك ما تثبت يا اخي عايزين يا جماعه هذه ال- يعني هذه القواعد نبدا من اول الليله كده يا جماعه نبدا من اول الليل التوصيه العمليه اللي عايزين نخرج بيها ال- الليله ده اسبوع الولائم ده اسبوع اسمه اسبوع الايه الولائم الوليمه الكبرى بتاعته قبل الفجر بساعه لغايه بعد الفجر بساعه القيام وكل الحاجات اللي قلناها وجلسه الضحى وما بينهم الاعمال اللي قلناها وفي اربع ولائم تانية مع كل فرد بقى ما انت لو كل فرد قبل الاذان ب 10 دقايق والله هي فرقها 10 دقايق هتكسب بها ملايين الحسنات قبل الاذان ب 10 دقايق اتوضيت وقمت رايح ماشي لغايه الجامع دخلت الجامع قبل الاذان رددت الاذان مع ال- مع المؤذن بعد كده قمت صليت السنه بعد كده قرات القران ودعيت في الفتره دي وانت منتظر الصلاه بعد كده صليت في الصف الاول على اليمين بعد كده قعدت قلت الاذكار بتاعتك دخ- ده وليمه انا انا فصلت لكم في الدرس اهو الثواب الرهيب اللي انت خدته ده غير بقى اللي بيعدد في النوايا رايح المسجد بنيه بنيه زياره بيت الله وبنيه الاعتكاف للطاعه وبنيه هجران المعاصي وبنيه تكسير سواد المسلمين وبنيه وبنيه نوايا كتير جدا وبنيه الصحبه الصالحه وبنيه انه يسمع موعظه وبنيه انه ياخد واحد في سكته للصلاه نوايا بتضاعف كل الحسنات ده ايه فاسبوع الولائم ده ما يعديش مننا يا جماعه اربع ولائم مع كل صلاه قبل الصلاه ب 10 دقائق بس تفرق معاك في كل الحسنات دي اتاخرت ال 10 دقائق كل ده راح عليك ما هو كل ده راح ليه لانك هتروح متاخر هتصلي ورا وهيفوتك تكبيره الاحرام وهي- وممكن يفوتك صلاه الجماعه نفسها والوليمه العظمى والكبرى في هذا الدرس هي وليمه ايه وليمه السحر اللي هي من اول قبل الفجر بساعه لغايه بعد الفجر بساعه اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لقيام الليل اللهم اعنا على قيام الليل اللهم اعنا على قيام الليل اللهم شرفنا بقيام الليل اللهم اعزنا بقيام الليل يا رب ان نفوسنا قد استأسدت علينا فاعنا على انفسنا اعنا على جهالة انفسنا اللهم يسر لنا قيام الليل يا رب اشرح لنا صدورنا لقيام الليل يا رب يسر لنا امورنا لقيام الليل وفقنا لقيام الليل يا رب اعنا على تلاوة القرآن اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اناء الليل اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اناء الليل برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم لا تحرمنا من عبادتك بذنوبنا يا رب لا تحرمنا من قيام الليل بذنوبنا يا رب لا تحرمنا من الوقوف بين يديك في الثلث الاخير من الليل بذنوبنا يا رب شرفنا بهذه الكرامة يا رب شرفنا بهذه الحسنات يا ارحم الراحمين يا رب تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة تبيض بها صحائفنا وتنور بها وجوهنا يا رب تب علينا توبة تثبت بها قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك تب علينا توبة تجعل بها أجع أجمل أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها اغفر لنا ذنبنا كله اغفر لنا ذنبنا كله اغفر لنا ذنبنا كله لا تدع لنا ذنبا الا غفرته لا تدع لنا ذنبا الا غفرته طهر قلوبنا من الشهوات طهر لنا قلوبنا اصلح لنا قلوبنا انر لنا قلوبنا اشف لنا قلوبنا اللهم ان نفوسنا قد استأسدت علينا فاعنا عليها يا رب مكن لنا في انفسنا يا رب مكن لنا في انفسنا يا رب ايدنا على انفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك